الروح القدس الإله الواحد آمين ما زلنا مع إصحاح 19 من إنجيل يوحنا آية 28 ندخل إلى موت المسيح وإلى دفنه يبدأ الكتاب بقوله بعد هذا يعني بعد اللي اتقال كله وبعد اللي فات كله رأى يسوع أن كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان هذه الكلمة سمعناها عند بئر السامرية حينما تقدم الى امرأة مرفوضة من المرفوضين لان السامريين مرفوضين من اليهود والسامرية مرفوضة من السامريين فامرأة مرفوضة المرفوضين وقال لها اعطيني لاشرب انا عطشان والعطشان ده يعني عايز يرتوي ايه اللي يرويك يا رب يرويني اولادي لما يجوا في حضني يرويني الابن الضال اللي تايه بره وعايش بعيد عني الله قلبه قلب اب يا احبائي تصوروا اب يعيش في غنى فاحش وابنه بإرادته ساب بيت أبوه وبيشتهي خرنوب الخنازير بشرية ضايعة تايهة بعد ما الآب أعد كل الأمور دي كلها وإحنا ما زلنا بندور على فرحنا بعيد عن ربنا أسقطنا الله من حقوقنا والرب يسوع يقول أنا عطشان انا عطشان دي كلمة بيقولها لغاية النهاردة لو واحد حبيبك يقولك انا عطشان هجري تسقيه يقولك انا عايز ارتوي بانفس بعيدة تجيبها لي ما ليه ما تجيبش واحد صاحبك واحد صديقك واحد قريبك واحدة جارتك تجيبه معاك وانت جاي وتقول انا جايب كوباية مية ليسوع عشان يرتوي انا جايب ارويه جايب واحد عشان ارويه بيفرح يسوع بكل ناس بتيجي وخصوصا لما بتيجي جديد ليه وما زال يقول انا عطشان وعطشان ليه انا عطشان ليه يا رب ده انت اللي بتروي الخريقه كلها ده جودك هو اللي بيمطر على الخريقه دي نعمتك هي اللي بتغذي الكل امتى تعطش ده الكتاب بيقول عنك انه كال البحار بكفه البحار دي بالحفنة كيالها تقول انا عطشان ايوه اصل اولادي عطشانين ولما ابني يعطش انا اعطش لما ابني يعطش انا اعطش مثل كانوا يقولوه عندنا في الصعيد مش عارف ان كنتوا حافظين ولا لا يقول اللي يدي ابن ملبسه حلاوتها بتيجي في بقي وربنا برضه بيقول اللي بيوقع ابني في الخطيه مرارتها بتيجي في بقي لانه في ضيقهم تضايق وفي الامهم تالم ولكي يتم الكتاب يا سلام قال انا عطشان وكان اناء موضوعا مملوء خل جايبين له اناء خل فملأوا اسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها الى صمه الزوفة دي نبات صغير اسمه نبات الزوفة نبات الزوفة دي يطلع اسمه شيطاني نبات شيطاني يعني ايه شيطاني يعني بيطلع لوحده والناس الفلاحين يكرهوا النباتات الشيطانية يعني ايه شيطانية لان بتاخد بتاخد الفايدة بتاعة الارض وما بتفيدش لان نبات الزوفة مر جدا حتى البهايم ما بترضاش تاكله ولا تقرب منه ولو مسكت ورقة الزوفة تلاقي ريحتها زي الحنظل ريحة مقززة جدا ولو حطيتها على لسانك تلاقي مرارة العلقم يعني ريحة الحنظل ومرارة العلقم وحطوا في الاسفنجة خل ومسكوا شوية ورق زوفة قال عشان ما يشربش الخل صافي يجي يشرب الخل الزوفة تدخل فين الزوفة المفروكة زي زي زي لما تمسك الملوخية الناشفة وتعمل ايه وتفركها كده تيجي تحطها عليها فلما يجي تدخل الزوفة في بقه عشان يموت بمرارته وبحزنه زوفة وعارف يا رب ان هيتم ده قال اه لكي يتم المكتوب وداود النبي يبص لشجر الزوفة ده ويقول لربنا اغسلني بزوفاك فاطر اغسلني بزوفاك فاطر في المزمور ارحمني يا الله كعظيم رحمتك الزوفة ايوه الزوفة دي كانوا بيستخدموها في تطهير الابرص ورقة الارض وورقة الزوفة كانوا بيطهروا بيها الابرص اللي يصب البرص كان يقول نجس نجس ويطلع يسكن في خيمة بره اول ما يخف يجي الرئيس الكهنة يعمل له عملية الكاهن ايه تطهير ايه عملية التطهير يقول لك يجيب اناء نقي اناء ابيض يعني نظيف ويصب فيه مية ويجيب عصفورين يمسك عصفور يذبحه ويصب دمه على المية ويرمي العصفور في النار على المذبح ويمسك العصفور الثاني يلغمطه بالمية بالدم ويطيره ويجيب ورقة أرض ويجيب ورق زوفة ويحطهم مع بعض ويحطهم في المية بالدم ويمشيهم على جسم ايه المريض اللي خف ويقول له انت كده عملت ايه تطهرت ايه ايه ده ايه الكلام ده المية والدم هنشوفهم في هذا الاصحاح بعد الزوف مش هتكلم عنه طب والعصفورين رمز للموت والقيامة ما أصل هو الكاهن ما يقدرش يذبح العصفور وبعد كده يعمل ايه يصحيه فعشان ما يعرفش يقومه جاب اتنين يعني الاثنين بيرمزوا لمين لواحد فلما بيذبح واحد ويحطه في النار كانه قدم ذبيحه ايه محرقه ويلغمط الثاني بدم اللي مات ويطيره رمز لايه للقيامه عشان يقول مات لاجل خطايانا واقيم لاجل ايه تبريرنا طب وايه ورق الارض وورق الزوفه قال لك اصل اكبر شجره في اسرائيل شجره الارض طولها بيصل ل 30 متر وشجره الزوفه اعلى طول ليها 3 سم اعلى طول ليها 3 سم فشوف 30 متر ل 3 سم وياخد الاثنين ويطهره عشان يقول الكتاب ان يطهر اكبر خطيه ويطهر اصغر خطيه لان دم يسوع المسيح ابنه يطهر من ايه من كل خطيه من كل خطيه لكن قبل ان يطهر بالزوفه تذوق الخل بالزوفه قدموا له اسفنجة وملوها من الخل ووضعوا عليها زفة وقدموها الى فمه فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل قد اكمل الخل والزوفة بيكونوا حاجة اسمها ايه المر والعروس قالت في سفر النشيد سرة المر حبيبي ليا وانا شرحتها قبل كده العريس لما بيجي يتقدم لعروسه ودي كانت عند الفراعنه واليهود 10 400 سنه يدخل تقدم له عصير العنب نوعين من العصير عصير حلو وعصير اسمه عرتيد العنب مر مفيش سكر خالص ان عجبته العروسة يمسك العصير المر ويشربه على الاخر يزغرت وخلاص وفى طيب ان ما عجبتوش العروسة ياخد العصير الحلو ويشربه ياخدوا قعدتهم من غير ما يتكلموا ويمشوا لحالهم الفراعنة كانوا دايما كده من غير ما يتكلم ولا اتفاقات ولا حاجة لان البنات ما كانتش تمشي في الشارع فكان يجي يشوفها كده بس وما يتكلموش لا يقول عجبتني ولا ما عجبتنيش طب وان العروس عايز يرجع مرة تانية يعني يشاور نفسه يمسك المر ويشرب نصها بس يعني معناها لينا راجعة يعني هنراوي انفسنا ولغاية دلوقتي موجودة عندنا لما حد يشرب حاجة ويسيب شوية يقول لك عندنا بنات احسن تبوروه لكن دي بتقول لك ايه ده جاي يخطب يخطب عروسة عفشة كلها غلط وكلها خطية وكلها شر ويقول سرة المر حبيبي ليه دفع الشبكة نفسه وشرب وقال قد اكمل يعني انا كملت اللي عليا وجهزت كل حاجة عندكم استعداد انكم ترتبطوا بيا ده كلامه عندكم استعداد ان كلكم رباط بيا لكن حصل حاجة بعد ما قال قد اكمل يقول الكتاب ايه نكس رأسه واسلم الروح مع ان المفروض الاول يسلم الروح وينكس رأسه صح ولا لا يمكن شفتوا اللي بيقتلوهم بالاعدام بمجرد ما الروح تطلع الراس تعمل ايه تميل الراس تترمي على الجسم لكن طول ما الروح في الجسد الراس مرفوعة لكن ده يقول لك نكس راسه الاول يعني معناها ايه يعني معناها محدش يقدر ياخد روحه هو اللي يسلمها ليه سلطان ان اضعها وليه سلطان ان اخذها كل انسان مات اتخذت منه ايه روحه ما عدا يسوع ما اتخذتش روحه هو اللي ايه هو اللي سلمها هو اللي برأسه سلمها كل واحد اتخذت روحه اتخذت لمين لملاك الموت طب والمسيح اداها لمين يا ابتاه تفضل بين يديك استودع روحي الروح الانسانيه قال له اهو نزلت خدت روح انسانيه عشت بيها مجدتك على الارض لم افعل خطيه واحده وديني بسلمك الروح تتفرج عليها روح يفتخر بيها الاب انا متصور لي الاب ضمها في حضنه وقال روح ابن الحبيب الذي به سررت لان ده الابن الذي في حضن الاب الذي جاء وخبر لكن مين يقدر يخبر ولا واحد فينا ولا واحد احنا بقى الوصيه تقول لنا يمين نمشي شمال دي طبيعتنا كل ممنوع مرغوب مع كل السنين ومع كل الاجيال يعني ربنا يقول لهم اسهروا يناموا يقول لهم ناموا يقوموا يحاربوا الله هو دي طبيعة الانسان ماشي عكس اللي يقوله ربنا دي طبيعته الخارج لكن ربنا بيحبه بيقول لذتي في بني ادم ثم اذا كان استعداد استعداد للعيد العيد داخل فاضل كمان ساعة وتضرب الابواق ولو واحد مصلوب ما اتدفنش والمصلوب ده بالنسبة لهم يعتبر ايه لعنة لعنة المصلوب يعتبر بالنسبة لهم ايه لعنة لان ملعون كل من علق على خشبة فيبقى نجس العيد فلازم يواروه التراب قبل ايه قبل الساعة 6 فيقول لك اذ كان استعداد فلكي لا تبقى الاجساد على الصليب في السبت يعني السبت يدخل الساعة 6 لأن يوم ذلك السبت كان عظيما السطح وهنا أقول لكم حاجة يبقى السطح يبتدي يوم إيه؟ يوم السبت ويوم السبت يرفعوا إيه؟ يرفعوا الخمير من البيت طب والمسيح لما عمل العشاء الرباني عمله يوم إيه؟ يبقى كان فيه خمير ولا ما كانش فيه خمير؟ يبقى ما يتعملش فطير الفطير يبدأ من السبت لما تقروا الفطير يبدأ من السبت عشان كده في القداسات اللي يعملوا فطير مش ماشي بحسب الكتاب المقدس أرتوس يعني خبز مختمر يقول لك أخذ خبزا هوش موضوعنا بس هنا السبت العظيم السبت العظيم اللي بيترفع فيه كل الخمير يعني من يوم الجمعة الساعة 6 المغرب الخمير كله ايه يتشال لكن المسيح صنع الفصح يوم ايه يوم الخميس يوم الخميس قبل الصلب بعد العشاء الاولاني صنعوا بعد العشاء الثاني اللي هو الجمعة بال- الساعة 6 بال- 6 بالليل يتشال الخمير من البيت والناس تبتدي تاكل ايه الناس تبتدي تاكل فطير عشان كده بيقول لك كان هذا السبت عظيما بس هنا انا عايز اقول حاجة المسيح ما دام قال قد اكمل يبقى احنا دخلنا في السبت يعني ايه؟ يعني دخلنا في الراحة العظيمة لان هو رب السبت والسبت نفسه كان رمز للمسيح لان هو قال تعالوا الي وانا ايه اريحكم هو السبت هو الراحة كان السبت عظيما سأل اليهود بيلاطس اليهود قالوا لبيلاطس ان تكسر عظامهم راحوا قالوا له اسمع اللي انت طلبتهم دول مش هيموتوا لغايه 7 8 بالليل لان الدم بتاعهم بينقط شويه شويه ياخدوا لهم خمس ست ساعات ولو دخل السبت يبقى العيد بتاعنا اتنجس طب ايه اللي مطلوب؟ قال كسر السيقان اصل لما يكسر الساق الدم كله يعمل ايه؟ ينزل مره واحده يموت في الحال مفيش خمس دقايق يبقى انتهى لكن كون انه مسمر الدم بينزل ايه؟ نقطة نقطة نقطة نقطة فقال تكسر السيقان بتاعتها بلاطس وافع بقى شخصيخة في ايده حاضر عشان العيد بتاعهم اكسروا السيقان ما هو ميت ميت كسروا ساق اللص اليمين وكسروا ساق اللص الشمال وجم عند يسوع طب ده الكتاب شوف شوف حدش من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر رب قال عظمة من عظامه لا تكسر ايش معناه انا هنا اسأل سؤال ليه عظمية ما تتكسرش انتوا حافظينها لان اصل العظم بتاعه العظم دايما هو اللي بيكون الهيكل بتاع الجسم ولو اتكسرت العظمية يبقى الهيكل اتكسر والهيكل بتاعه هو احنا انتم هيكل الله فكلمة عظمة من عظامه لم تكسر يعني انا مش هسمح لكم انكم تتكسروا ابدا انتم ممسوكين في يميني انتم ممسوكين في يميني انا حاططكم في حدقة عيني محدش يقدر يلمسكم محدش يقدر يقترب منكم يسمح لنفسه انه يموت يسمح لجسمه انه يتبهدل يسمح ان يتفوا على وشه يسمح ان يسحلوا جسده يسمح ان يقطعوا جلده واعصابه لكن عظمايا لا عظمة لا لان العظام دي اللي بتكون الهيكل حتى بيسموه الهيكل ايه العظمي الهيكل العظمي فالهيكل ده ما يتكسرش هيكله ما يتكسرش وهيكله هو احنا ده رمز يجوا اليهود يكسروا هيكله يقول لهم ابدا تكسروني انا على الصليب ايوه لكن كنيستي لا لانها ابواب الجحيم اما انا فهذه ساعتكم وسلطان ايه الظلمة اعملوا اللي انتوا عايزينه فيا عشان ما تقدروش تعملوا اللي انتوا عايزينه في اولادي في كنيستي احفظها وهتشوفوا حتى الشهداء اللي ضحضحوهم حتت هتشوفوهم كاملين هتشوفوهم متكاملين هتشوفوا القديسين واحبائكم اللي سبقوكم ورقدوا هتشوفوا حبايبكم في لبس جميل وفي شكل جميل وفي منظر جميل وهتشوفوا الاكاليل وهتسكوا من الفرحة وتقولوا له احنا ما نستاهلهاش انت اللي تستاهلها لانك انت اللي عملت كل حاجة مش احنا كسروا العظام لكن هو عظمة لم تكسر يسوع قال قد اكمل يعني انا كملت خلاص اللي عايز يجي اهلا وسهلا راح واحد طعنه بالحربة والطعنة يعني معناها الربط عشان كده يقول لك الكتاب سوف يأتي على السحاب والذين طب ليه ما قالش الذين صلبوه ليه ما قالش الذين جلدوه ليه ما قالش اللي زقوه المر ليه ما قالش اللي سمروا ايديه ليه ما قالش اللي قلعوه عريان وسابقه على وشه لا لان كل الالام اللي اتألمها المسيح لغاية ما قال قد اكمل كانت الام تكفيرية لكن الطعنة دي حاجة ايه خارج الالام يعني انا اتألمت بما فيه الكفاية وخلصتكم وتيجوا انتوا بخطاياكم تطعنوا اللي انا عملته كله ادي معنى كلمة الذين طعنوه ادي معنى كلمة الذين رفضوه اللي يطعن المسيح يعني يرفضه تصور كده انا هشبهها لك بحاجة ليك واحد حبيبك ابنك او اخوك بره وجاي من الخارج ومنتظره في المطار وواقف وفرحان ومتلهف على اللحظة وينزل من الطيارة تروح تصيح له احضانك قدام الناس وتجري عليه يروح جاري على واحد تاني وياخده بالحبل عارف هتقول ايه ده طعني حتة طعنة طعنك ايوه طعنوني قدام الشياطين والملائكة اتبهدلت ده كله كملت ك- كملت ده كله شربت المر مع الزوفة اتبهدلت البهدلة عشان خلصتهم وفي الاخر يطعنوني بحتة شهوة بحتة خطية بمادة بجوازة غلط بسلوك غلط بعالم يشتروه هذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وفي الاخر خسر نفسه واحد من الجنود طعنه مع ان اللي طعنه مش واحد اللي طعنه كتار الاف والذين طعنوه يقول الكتاب لكن هنا يقول لك ايه اخذ الحربة وطعن جنبه جنبه ايوه طب الطعنة قال لك اللي يطعني هيقول للجبال اسقط عليا وللأكام غطيني طب وانت ليه سح- سمحت بالطعنة قال انتوا نسيتوا ان الجنب اللي اتطعنت فيه هو الجنب اللي خرجت منه حواء ما هو الله ألقى على آدم سبات وفتح جنبه وخد ضلعة كون منها حواء أنا بقى اتفتح جنبي ومش خدت ضلعة لأن لو خدت أخدت منه ضلعة يبقى هيخلق ناس تانيين لكن من نفس الضلعة اللي اتخذت من آدم أنا هيتفتح جنبي هيطلع مية ودم يطهروا كل البشرية لو يقول لك ايه وللوقت خرج دم وماء خلي بالك ما قالش ميه ودم خرج دم وماء والذي عاين ده يوحنا بيتكلم عن نفسه لان هو اللي كان واقف والذي عاين شهد وشهادته حق طب ايه معنى كلمة خرج دم وماء الدم رمز للموت الموت يرمز له بايه في الدم يقول لك العيلتين دول بينهم دم يعني بينهم موت صار لازم يقتلوا بعض الدم رمز للموت والمية رمز للحياة خرج دم وحياة موت وحياة في المسيح بنموت عن العالم وفي المسيح نحيا لله دم وماء لابد ان يأتي الموت الاول نحيا لله دم وماء لابد ان ياتي الموت الاول وبعد كده الحياه ولذلك حتى لما بندخل الكنيسه تتناول يقول لك من ياكلني يا حبيبي يقول لك لا حبيبي ما تقدرش تدخل تتناول الا لما تموت بره وتروح تدفن في المعموديه تدفن الاول وبعد كده تيجي تاخد الحياه يعني تاخد الموت وبعدين الحياه مدفونين معه في المعموديه تقدر تدخل تناول واحد من غير ما تعمده ما ينفعش ما ينفعش ابدا عشان كده خرج دم موت من اجلك يا رب نماط طول النهار وماء يعني حياه واللي شهد شهد وشهادة حق وهو يعلم انه يقول الحق شوف الاية لتؤمنوا انتم امنوا امنوا ان في المسيح موت وحياة الحتة دي مهمة هتريحك لان في ناس بييجوا يمشوا مع ربنا يقول لك يا عمي انا مشيت مع ربنا ومن ساعة ما مشيت مع ربنا والبلاوي نازلة على دماغي ترس ده انا ولما كنت مع العالم كانت الحكاية مستريحة من ساعة ما جيت لربنا واطلع من حفرة اقع في بحيرة ايه ده ما هو فيا فيها موت فيها حياة العالم بره بيكشر بانيابه عليك عايز يفترسك والسماء فرحانة بيك عايزة تضمك ولو كنتم من العالم لكان العالم يقبلكم ولكنكم لستم من العالم لذلك العالم يضغطكم دم ومية آمن كده آمن إنك في المسيح ميت عن العالم لكن حي لله العالم حاسك انك انت ما تسواش اصل الميت ده ايه ما يسواش عشان كده لما يحتقرك العالم انت بحكم الميت لكن في نفس الوقت السماء بترحب بيك ويتكلم عن ابطال الايمان يقول لك جالوا مكروبين مذلين مضطهدين معتازين عارف يعني ايه معتاز يعني مش لاقي لقمة العيش سكنوا في شقوق الارض طب مين اللي بيسكن في شقوق الارض الحشرات الحشرات يعني فلان يقول لك ده فلان ده حشرة افعصه برجلي الحشرات بقوا في شقوق الارض ايوه ولم يكن العالم مستحقا لهم العالم ما يستحقهمش عشان كده هنا بيقول ان هو لتؤمنوا انتم لان هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكثر منه وانهم سينظرون الى الذي طعنوه نيجي بسرعه للدم ثم ان يوسف الذي من الرامه يوسف يظهر في ميلاد المسيح ويوسف يظهر في ختان المسيح ويوسف يظهر عند موت المسيح اشمعنى يعني يوسف الحته دي يعني الكتاب اشمعنى يوسف لان المسيح في شبه كتير بينه وبين يوسف لان يوسف اللي باعوه اخواته والمسيح اللي باعوه اخواته يوسف اتحكم عليه بالظلم اتباع بالفضة والمسيح اتباع بالفضة اتحكم عليه بالظلم ده اتحكم عليه بالظلم ده كان معاه اتنين من المذنبين واحد الساقي والتاني الخباز واحد قال له هتخلص والتاني قال له هتهلك والتاني كان معاه ايه لصين واحد قال له هتخلص والتاني كاهلك فيوسف مرعرع زيادة اخضر والمسيح يسوع اسمه العود الاخضر او العود الرفض فنجد يوسف هو الذي رافقت رحلة ميلاده ونجد يوسف يا احبائي رافق رحلة هروبه وهو اللي راح وسماه يسوع عند الختان يوسف هو الذي سماه في الختان لان مريم قالت ليوسف ويوسف قال له عايز تسميه ايه قال له سميه يسوع ابن يوسف ابن يوسف كتبوه ابن يوسف وايضا يوسف الذي من الرامه والكتاب المقدس يقول جعلوا قبره مع أثمة ومع غني عند دفنه يعني يعني كانوا حافرين ثلاث حفر هم كانوا حافرين ثلاث حفر واحد للنص اليمين والثاني الشمال والثالث فوق نزلوا اليمين دفنوه في الحفرة ونزلوا الشمال ودفنوه في الحفرة وهم بينزلوه كان يوسف جاب أمر من بيلاطس إن هيدفنوا هتدفنوا فين يا, يا, يا يوسف يقول لك إيه كان تلميذ ليسوع ولكن كان خفية يوسف ده اللي من الرامة كان بيؤمن بيسوع بس في الخفاء خايف من اليهود ونقدمه ازاي بسبب الخوف من اليهود سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا نيقوديموس حته جاء ليلا كم مره تتذكر في الكتاب المقدس في انجيل يوحنا ثلاث مرات المره الاولى لما جاله يقول لك جاء ليسوع ليلا المرة الثانية وهم بيحاكموه يقول لك فقال نيقوديموس الذي كان قد جاء إلى يسوع ليلا المرة دي برضه يقول لك الذي أتى ليلا ليلا يعني ما أنا رب يسوع قالها له في أول مرة لما قال له سيروا في النور ما تجريش بالليل سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم ايه الظلام اللي يمشي في الليل ما يعرفش ريحتين يعني انت يا نيقوديموس وزيك يوسف تعوزكم الشجاعة عندكم الايمان لكن تعوزكم الشجاعة لانكم بتعملوا حساب الناس لكن جم واخذوا يسوع الذي اتى اولا وهو حامل مزيد مر وعود نحو مئة منا المن رطل مئة رطل تصور جاب حنوط مئة رطل كتيرة قوي واخذ جسد يسوع ولفاه باكفان مع الاطياب كما لليهود عادة ان يكفنوا طبعا في التكفين ما كانوش المريمات موجودين والدليل على ذلك لو كانوا موجودين كانوا شافوا الاطياب ما كانتش مريم المجدلية مع المريمات والرسل دوكهم كانوا بقى عندما المسيح جم ينزلوه انسحبوا وسابوه ومشوا انسحبوا وسابوه ومشوا فجه يوسف ونقدموس وخدوه ولفوه بالاكفان نحو يقول الكتاب وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه احد قبر فهناك وضع وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لان القبر كان قريبا يعني نمرة واحد بستان نمرة اثنين قبر جديد محدش اتدفن فيه نمرة ثلاثة كان قريب وقريب من ايه الثلاثة دول نفهمهم الحد الجاي ان شاء الله ربنا يبارك حياتنا ويمتعنا في الايمان ويعطينا ان نحيا المسيح يسوع له كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين امين الليلويا سبتيك أيك يا ابن مادك ننقائك صلي أنا أنا آمن ناشف لبقائم مشيئة بنجايس بغريت قصد منير انتهت في مغربك ننم تكيرين يوين صد لا أسلم من هو نينان كريا ليسون كريا ليسون
ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطينا السلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي يتقدس اسمك ياتي ملكك ملكوتك تكن مجادك كما في السماء كذلك على الارض خذ لنا كففنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المدين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين آه، بكرة صيام يونان كل سنة وانتم طيبين القداسات هتبتدي من الساعة واحدة للساعة أربعة اثنين وثلاث وأربعة من الساعة واحدة للساعة أربعة النهاردة الحد الخامس يبقى الحد الجاي الحد الأول العظة علي هنا في هذا هذه الكنيسة